الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمه الله وبركته من الان والى ابد الدهور كلها امين. في سلسله الحياه الروحيه او اللي سميناها المسيحي الحقيقي لان ليس كل مسيحي هو مسيحي. في مسيحيين بالاسم ومسيحيين بالصوره لكن في مسيحيين حقيقيين فالسلسله اللي احنا ماشيين فيها ازاي الانسان يصبح مسيحي حقيقي اتكلمنا في اول حلقه من هذه السلسله عن الهدف اللي من اجله خلقنا ربنا ودي في بدايه الطريق لازم الانسان يعرفها ليه خلقنا ربنا لم يخلقنا الله لكي نعبده ولم يخلقنا لكي نمجده ولا لأي سبب آخر ولكن خلقنا الله لأنه يحبنا نحن فيض من حبه عشان كده خلقنا خلقنا عشان نكون عائلة الله المقدسة أبناء وبناته وفي الحلقة الثانية شفنا أن الإنسان شفنا ان الانسان لم يعجبه هذا الحب الالهي ولم يتجاوب معه لكنه اعتزل عن الله وانفصل عنه وفضل الحياه بحسب هواه بحسب مزاجه وكانت النتيجه نتيجه الانفصال عن الله الانفصال عن الحياه أن الإنسان أصبح في حكم الموت موت جسدي وموت أدبي وهو العار وموت أبدي وهو جهنم النار الأبدية وموضوعنا في هذا الصباح هل يقف الله مكتوف الأيدي امام الخليقه التي احبها فخلقها والتي طو... والتي وضعت تحت قصاص الموت تحت حكم الموت هل يقف الله مكتوف الايدي هل يسكت الله هل يترك الانسان يذهب الى مصير ابدي مرير ولا ربنا في محبته يعمل حاجه بالتأكيد ما كان أسهل على الله أن الجماعة اللي أخطأوا يرميهم في جهنم ويجيب جماعة جديدة لا تخطئ ويخلص من المشكلة الكلام ده طبعا مع البشر اللي هم لا يقدروا قيمة الإنسان سهل قوي ان هو يتخلص من اي صديق ليه ويقول لك طب ما انا اعمل لي 600 صديق احسن منه لكن ليس هذا هو مبدا الله وليست هذه اخلاقيات الله لكن الله في محبته لا يترك الانسان المحبه لا تسقط ابدا طب يعمل ايه ربنا وهنا لغز الحياه المسيحيه وهنا سر الحياه المسيحيه سر الحب الالهي الله قام بمبادرات حبية عشان يرجع الإنسان تاني إلى أحضانه مبادرات حبية هتكلم النهاردة عن ثلاث أنواع من هذه المبادرات المبادرة الأولى صليب الفداء والمبادرة الثانية مصالحة الأعداء والمبادرة الثالثة قراعات اللقاء أولا صليب الفداء دي المبادرة الأولى كتاب يقول ايه يقول هكذا أحب الله العالم حتى حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أحب فأخذ مبادرة أنه بذل ابنه الوحيد والحبيب على عود الصليب حتى لا يهلك كل من يؤمن به ومعلمنا بولس الرسول يقولها في رمية خمسة آية تمانية ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا ده الفداء يعني ايه الفداء يعني واحد محكوم عليه بالموت يجي واحد تاني يموت بداله وينقذ الاول من حكم الموت والاعدام يموت عوضا عنه طب وده ممكن يتم بين البشر ممكن بس نادر قوي نادر الانسان اه ممكن يحب اخوه وممكن يحب ابنه لكن لحدود يقول لك ان جاك الطوفان حط ابنك تحت رجليك ليه اصل ما بعد روحي روح انا وبعدي الطوفان الانسان البشر العادي مع شدة محبته لكن المحبة لها حدود طب يمكن يصدق الكلام ده على الابهات لانهم مش مرتبطين بالعواطف نحو اولادهم يعني الراجل طول النهار مشغول في شغله واوقاته ومشاريعه والام هي اللي قاعده مع البيت تولد وتربي وتاخد بالها وترتبط بالعيال بعواطف شديده هل تنسى الام رضعها لا لا حتى اولئك ينسين مش معقول اه صدقوني ما سمعتوش في الكتاب المقدس اتنين امهات جم يتخانقوا قدام الملك واحده تقول له انقذني الثانيه تقول له خلصني انا مظلومه في حاجه يا بنات ستات انتوا في حاجه زعلانين عليها ده لا في اكل تتخانقوا عليه ولا في شرب تتخانقوا عليه ولا في حاجه تتخانقوا عليها ده احنا محصورين من الاعداء حصار اقتصادي شديد والدنيا مجاعة مفيش اكل عشان تتخانقوا عليه قالوا له ما هو ده اللي احنا جايين نتخانق عليه ايه قالوا له يا جلالة الملك واحدة منهم يا جلالة الملك احنا من الجوع من الجوع اتفقت انا وجارتي دي ان الاسبوع الاولاني اذبح ابني ونسلقه نحطه في حله كبيره زي ما بيحطوا الخروف ويسلقوه وبعدين يكلم منه طول الاسبوع فلما كلنا ابني وخلصنا جه الدور بتاع ابنها قلت لها هاتي بقى ابنك زي ما اتفقنا نسلوه عمالة تراوغ وتزوغ مني وهنموت من الجوع ايه الملك ما صدقش ودانه ايه يا ست انت بتقولي ايه قالت له هو كده هو ايه ذبحت ابني هنموت من الجوع نعمل ايه ذبحناه وكلناه ومصمصنا مصمصنا عظمه امال ايه الملك ما احتملش الملك شق هدومه ليه مأساة الأم تاكل ايه عيالها يا سلام بقلب مين تاكل ابنها اه يقول لك الجوع ايه كافر الجوع كافر ربنا ما يحكم على حد لكن الله من نوعية أخرى غير البشر لا الله أب حنان يقول حتى أولئك ينسين أما أنا فلا أنساكم حب شديد حب عجيب ملوش مثيل على وش الأرض هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا فدانا مات بدلنا أخذ الحكم اللي كان علينا وعقوبة الموت اللي كانت علينا ومات بالنيابة عننا عشان يطلقنا أحرار وسعداء ياما تضحيات بهذا الشكل تعتبر فدية انا فاكر قصة بتاعت اب وقور محب مضحي وكان عنده ولد وحيد والولد ده طلع مش متربي أه؟ ساعات النار تخلف ايه رماد ومن ظهر العالم يطلع ايه بعيد عنك جاهل فياما ناس كويسين ذريتهم بعيد عنك ذرية صعبة قوي فالواد ده طلع انسان بعيد جدا عن الاخلاق وعن ربنا لدرجة انه اتخانق مع ابوه وزعق لابوه وشتم ابوه وساب البيت لابوه وطلع يمشي وهو ماشي حصلت له حادثه ودوه المستشفى قرروا الدكاتره انه محتاج الى نقل دم وفصيلته صعبه قوي وان ما تنقلوش الدم حالا هيموت علم الاب راح المستشفى شافوا فصيلة الدم لقوها تمام بتاعة الولد قالوا له الواد محتاج الى كمية دم كبيرة قوي تديها له قال لهم ده ابني ده ضنايا ده حبيبي ما ادلوش ازاي قالوا له بس في خطورة على حياتك قال لهم الى اخر قطر دم في قلبي تكتب تعهد كتب التعهد وقعدوا ينقلوا للولد دم لحد الولا ما خف وقام والاب كان انتهى والاب وهم بياخدوا منه الدم سعيد يقولوا بس يقول لهم بس يعيش انا فداه انا بداله ده ابني حبيبي انا اديله كل دمي ونجا الابن ومات الاب ده الفداء في اجل معانيه احبائي ده اللي عمله رب المجد يسوع بص لفوق كده بص فوق الحجاب تلاقينا دايما حاطين صورة المسيح مصلوب والدم سايل منه ليه لاننا ابنائه دمنا فسد بالخطية بقى في لوكيميا سرطانية لازم يتصفى الدم ويضيع ولازم ناخد دم جديد عشان نحيا به طيب لازم ندخل المسيح في عملية على مستشفى الصليب هنا على الثياتر في الثياتر هنا لازم يسيل دمه عشان يعطيه لأولاده يحيوا به والى الان من دماء الصليب هذه يصل الينا الدم على المذبح طاهرا مقدسا يعطى حياة ابدية لمن يتناول منه مات البار من اجلنا نحن الفجار ليعطينا حياة بدمه هذا هو الفداء فدانا على الصليب مات واحيانا سفك دمه الغالي على الصليب واعطانا لنحيا به هذه المبادرة العظمى التي قدمها رب المجد على عود الصليب صليب الفداء الفداء بالدماء الحياة المعطاة للخطاة والأموات بالذنوب والخطايا ليعودوا إلى الحياة الروحية التي فقدوها المبادرة الثانية مبادرة مصالحة الأعداء مصالحة الأعداء يقول كده معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس إصحاح خمسة وعدد 19 يقول لأن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه وغير حاسب لهم خطاياهم لأنه على عود الصليب قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون احنا كنا أعداء مع الله من يفعل الخطية يفعل التعدي أنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بموته مسيح على عود الصليب في مبادرته العظيمة صالح الأرضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا وأكملت التدبير بالجسد موت المسيح على الصليب كان للمصالحة احنا كنا اعداء لله عندما رفضناه وفضلنا الخطية عنه اعطيناه القفا للوجه وسرنا في طريقنا صار كل واحد في طريقه وضللنا بعيدا عنه كخراف ضالة لكنه اتى الينا لكي ما يصالحنا في قسمة القداس نقول وصحت خلفي قائلا اقترب مني لكي تتبرر من خطاياك جاي عشان يصالح قديما ايوب الصابر الصديق لما انضرب في عياله وانضرب في امواله وانضرب في صحته انا ده ربنا زعلان مني حقيقه انا راجل خاطي وربنا زعلان مني لكن مين يصالحني مع ربنا فقال كده قال ليس بيننا مصالح يضع يديه على كلينا ما واحد لما يجي يصالح اتنين يصالح واد على ابوه يعمل ايه يمسك الواد في ايده كده تحت حضنه تحت باطه يقول له واد عيب يا ولا عيب يا واد اللي انت عملته ده يا ولا. مش كويس كده تعال صالح ابوك تعال قول له متاسف تعال ويجي واخد الواد تحت باطه كده ورايح للاب واخد الاب تحت باطه كمان ويقول له ايه معلش عيالنا ومتهورين عيال قلالات ادب هنتوقع منهم ايه انت برضه راجل كبير وحكيم وطويل البال وتسامح برضه الواد راح يعتذر لك وانت سامح تعالى تبوس راس ابوك انا يجي شده كده ويحطه على راس ابوه يبوس راس ابوه ويبوس ايد ابوه ويقول له انا اخطيت سامحني والاب يبوس راس ابنه ويتعنقم والمصالح في الوسط ايه جايب الاتنين شايف ايوب كان بيدور على حد يصالحه مع ربنا يقول مش لاقي مش لاقي واحد يحط ايده عليا وعلى الله في نفس الوقت لان الله لاهوت مين يقدر يحطه ويلمس ايده ويلمسه مفيش ليس مصالح ودي كانت مشكلة البشرية لكن معلمنا بولس الرسول يعلن ان المسيح كان مصالحا يقول كده لان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه عشان كده المسيح لاهوت جوه ناسوت باللاهوت يقدر يصالح الله الاب وبالناسوت يقدر يمسك البشريه كلها ويصالح الاثنين في جسمه لانه كان مصالحا السمائيين مع الارضيين صالحنا في جسم بشريته بموته دي مبادرة مبادرة المصالحة مصالحة الأعداء إحنا أعداء بالخطية لكن المسيح صالحنا مع الآب القدوس عشان كده أول حاجة نصليها في القداس اسمها صلاة مين عارف في الأداديس ومين عارف في ال- في العبادة صلاة الإيه؟ الصلح أول حاجة صلاة الصلح يعني التصالح ما نقدرش نتقدم لله بدون المصالحة انت عايز تتصالح مع ربنا ربنا فداك كفر عن خطاياك فاضل نتصالح وياه وجه المسيح عشان يصالحنا مش احنا اللي ندور عليه نروح له لا ده حب الهي صياد هو اللي جه من السماء يصالحنا رغم احنا الاعداء اللي بنعاديه الايام دي الدنيا عايشه في دوامات واخبار ودوشه كبيره بعد مقتل رابين رئيس وزراء اسرائيل رابين كان رجل الحرب اشترك في حرب آه، فلسطين سنة 48 كجندي وبعدين اتعين وزير للحربية في إسرائيل وامتلكوا القدس ودخلوها وبعدين تحول إلى رجل سلام وكان في مظاهرة للسلام حضر فيها مئة ألف واحد وبعد المظاهرة بتاعت السلام وهو بيتكلم عن السلام طخوه بالأعيرة النارية وسقط سريعا الناس ربطت بينه وبين مين بين السادات العداوة بين مصر وإسرائيل عداوة الرب السماء لأن الإسلام أكبر عدو للإسلام هو اليهود في القرآن مكتوب كده ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اللي هم المسلمين أشد الناس عداوة لهم مين اليهود والذين أشركوا ففي عداوة قديمة بين الإسلام وبين اليهودية من أيام يهود خيبر بتوع محمد في الجزيرة العربية ما يقبلهمش وصارت حروب عديدة بين الدول الإسلامية مجتمعة وبين إسرائيل من سنة 48 حرب 48 وحرب 56 وحرب 65 وحروب متوالية غير الحروب بتاعت ال- الغابات والاستنزاف حروب شديدة جدا لكن جه أنور السادات وعلى قد ما كان مجنون كان عنده يعني تعليمات حكيمة يعني فنظرا للتعليمات اللي جايه له من فوق من مستوى اعلى قالوا له يا عم انت هتروحوا فين سنة 48 واتهزمتوا قدام اسرائيل وسنة 56 اتهزمتوا قدام اسرائيل وسنة 67 كانت الهزيمة والنكسة والوكسة قدام اسرائيل هتعملوا ايه احسن حاجة انكم تتصالحوا بقى مع اسرائيل ازاي صلح ده من ايام ما تم الصلح في السبعينات لحد النهارده حوالي عشرين سنه والناس مش قادره تقبل انهم يعملوا صلح مع اسرائيل عليها مشكله كبيره ويوم ما مات رابين كانوا بيضربوا عائره ناريه فرحا في انه مات قائد اسرائيل بتاع السلام لكن عملها السادات عملها هو كان يعمل شوية حاجات كتير يعني يعمل الشيء ونقيضه يعمل شوية حاجات كده يسجن الكنيسة يعملها برضه أهبل ويعملها يعمل معاهدة سلام برضه عبيطه يعملها يعني الراجل ما كان في أي طيار يشتغل يعني فراح خد المبادرة سموها ياميها مبادرة اسمها مبادرة السلام خد الطيارة بتاعته وراح على اسرائيل اول قائد عربي ينزل ارض اسرائيل ويسلم على الناس ويتكلم في الكنيسة بتاعهم ويقول انا جاي من اجل السلام اصنع سلاما هذه مبادرة سلام وقامت الدنيا لحد النهارده ما قعدتش من اجل مبادرة السلام بتاعت انور السادات لكن كانت مبادرة في محلها مظبوط ولا يقوم بها الا انسان يعرف مبادرة المسيح ومبادرة الله نحو البشرية وهو له كتاب كده اسمه البحث عن الذات كاتب فيه ان هو اتأثر قوي قوي قوي بالمبادئ المسيحية الروحية اللي كانت بتتكلم في Reader's Digest كان بيقراها وكان بيتأثر فيها لما كان في الزنزانة وكاتب تأثره بهذه المبادئ الروحية السامية فديت احدى التأثرات بتاعته انه عرف ما معنى المبادرة للسلام من خلال مبادرة المسيح للسلام مع البشرية والمصالحة فجرؤ انور السادات انه يروح اسرائيل ويعمل مبادرة سلام واحد كاتب صحفي كبير قوي مصري كاتب في الجورنال الاسبوع اللي فات كلام بيقول ان يسقط الناس بالرصاص في الحروب امر عادي ولكن ما اعجب له كيف يسقط دعاة السلام برصاص الاعداء يعجب دي الحقيقة يا ريس حياة اخ المسيح رئيس السلام جاء ليصنع سلاما بين السماء والارض والنتيجة كانت ايه الصليب ده الرصاص بتاع زمان كانش فيه رصاص دمدم ده اللي بيعملوا بيه لا كان فيه الصليب على طول هو الصليب والحربة مش داعي من دعاة السلام لا ده رئيس السلام نفسه سقط بأيدي الأسمة ولكن في سقوطه بأيدي الأشرار تمم الهدف المقدس وهو صنع السلام بين السمائيين والأرضيين المسيح جاي يتصالح معانا الخطية بتعمل عداوة لكن المسيح جاي يعمل صلح اي انسان في عداء مع الله اي انسان ابعدته الخطية عن الله المسيح يمد يد المصالحة والمصافحة لكل الاعداء ويقول تعالوا الي لا اعود اسميكم فيما بعد اعداء بل احباء لا عبيد ولا انتم الذين كنتم قبلا اجنبيين واعداء في الفكر في الاعمال الشريره قد صالحكم الآن في جسم بشريته بموته يا ريت كل واحد يجي يتصالح مع المسيح يقول له أنا جاي يا رب عشان أتصالح معاك كفاية الزمان اللي أنا قضيته في العداوة بعيد عنك مع الخطية وكنت حليفا لعدوك وهو الشيطان لكني أترك تلك الحظيرة لأنضم إلى حظيرة السلام معك سعد يقبل ناتي الى المبادرة الثالثة والاخيرة مبادرة قراعات اللقاء خدوا بالكم المبادرتين اللي فاتوا دول مبادرات حقيقي فات عليها حوالي الفين سنة لكن مفعولها لازال ساري الى الان اما المبادرة الثالثة فهي مبادرة شخصية بكل معانيها يعني ايه شخصيه شخصية يعني لكل واحد فينا المسيح لم يكتفي بالمبادرات العامة لكن اتى الينا خصيصا ولكل واحد ويقول ايه انا واقف على الباب واقرع ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي مبادرة شخصية لكل واحد كل واحد مننا لازم يخبط على الباب ذهب الى عروس النشيد وقرع على بابها وقائلا افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا جميلتي يا كاملتي لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل أنا طول الليل وأنا واقف على الباب افتحي لي تقول له إيه خلعت ثوبي فكيف ألبسه غسلت رجلي فكيف أوسخهما يعني مش عايزة تفتح يا بقى ربنا يجي للواحد لحد باب قلبه ويخبط والإنسان يوصل بيه الجفاء إنه ما يرضاش يفتح للمسيح وهو جاي يخبط على باب القلب صدقوني بتحصل مسيح بيخبط والإنسان نعسان والإنسان سهيان مش ده وانا في القاهرة كنت خادم كاهن في كنيسة ماري مرقس بمصر الجديدة لكن كان في كنيسة في الألف مسكن جنب عين شمس لسه بتتبني وملهاش كاهن فكانت محالة علينا الكهنة في ماري مرقس كنا نروح نصلي هناك كل واحد يروح أسبوع وبعدين وانا هناك كنت بنتهز الفرصة ديت عشان امرن اولادي في التلمذة على الوعظ ما هو لازم لازم ان احنا نربي الجيل التاني باستمرار فكانوا يجوا ويايا واختار اي واحد اقول له ايه عندك الانجيل اهوت وقف كلم الناس دول كلمة كده من عند ربنا ففي يوم وانا بمر بالبخور في احد القداسات في هذه الكنيسة لقيت محافظ سيناء كان لواء في الجيش قبل ما يبقى محافظ سيناء وكان واحد من اولاد الكنيسة الحلوين يعني كان اسمه اللواء فريد عزة وهبة اول محافظ لسيناء بعد جلاء اسرائيل منها سيناء الجنوبية فقلت له سيادة اللواء قال لي ما فيش لواء في الكناية انا هنا ابنك انا مش لواء بره في الجيش قلت له طب يا فريد يا اخ فريد قال لي نعم قلت له عظة النهاردة عليك قال لي ايه قلت له وعظة قال لي ده انا في حياتي ما وعظت قلت له معلش بس ربنا نقرك يعني انت جاي هنا يعني كده هبهزر جاي انا لان ربنا له هدف قال لي طب انا عايز اقول ايه قلت له عندك الانجيل اهو معاك انجيلك قال لي اه فتح الانجيل وريناه قريته الانجيل قلت له هي دي اللي هتوعظ عليها الجزء ده قال طيب انا مش عايز اقول لا لان انا باخد الحياة الروحية زي الجيش وانا انسان تحت سلطان اقول لهذا اذهب فيذهب ولاخر ايتي فياتي ونظام الجيش عندنا ما فيهش ايه دلع فانا بعتبر ده امر صادر من القيادة العليا السماوية بس صلي لي بقى قلت له خلاص ربنا يديك الهو في اخر الكنيسة ابتدى يوعظ وقف زي الوقفة ديت انا ابتدى يوعظ انا طبعا الموضوع في راسي محضر له يعني النقط بتاعته عارف وبعدين الراجل ده ربنا ارشده الى نقطة غريبة جدا جدا كلمتين اتنين كلمتين دولت في الفصل الكتابي بيقول سؤال كده كم مرة كم مرة لما بيقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدي فالراجل علق على كلمة إيه كم مرة مش هو اللي علق ده ربنا اللي تكلم من خلاله عزة ديت رغم انها في السبعينات لكن انا ما انساهاش وقف ويقول لكل واحد يقول له كم مرة ربنا خبط على قلبك استجبت ليه فتحت له كم مرة ربنا جاء اليك هل استقبلته كم مرة ربنا شفاك من امراض هل عرفته كم مرة انقذك من تجارب هل شكرته كم مرة ربنا عمل وياك خير كم مرة ربنا أنقذك كم مرة ربنا خلصك كم رب مرة ربنا أيدك كم مرة ربنا أنجدك كم مرة كم مرة عملت ايه انت قدام المرات دي كلها والكلام ده جالي دلوقتي افتكرت القراعات قراعات اللقاء ربنا بيقرع على القلوب على القلوب بيقرع وطوبى للي يسمع كم مرة خبط الله على قلوبنا يا جماعة ويريد أن يدخل كم مرة أحسنت إلي كم مرة ربنا مد يد الإحسان ليك وليكي كم مرة كانت أفضال الله على حياتنا كم مرة والمرة نقولها دي بالصدفة مرة دي نقول بالشطارة بتاعتنا مرة دي نقول بالفهلوة المرة التانية نقول بالذكاء بتاعنا مرة التالتة تقول بالمكر بتاعنا وهكذا وتربنا طلع ولا كأن ليه حاجة ولا ليه أي فضل ولا ليه فضل كل ما حدث لنا أيها الأحباء هو نعمة من الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان لكن هل يا ترى احنا بنصغي لهذا الصوت الجميل الصوت الرقيق الصوت اللطيف بنصغي ولا احنا سرحانين وسيانين دي مبادرة ده المسيح في الابدية هيوقف كل واحد ويقول له انت يا ابني انا مش جيت لك ستين مرة خبطت على باب قلبك ولا انت متى رأيناك متى رأيناك جائعا ولم نطعمك ولا عريانا ولم نبسيك او عطشانا ولم نسقيك امتى امتى شفناك شفتوني امتى تعال يا ابني اوريك شفتك امتى انا في اليوم الفلاني خبطت على باب قلبك بوعظة قالها الراجل المزعج اللي اسمه زكريا بطرس وانت كنت قاعد نافر وتهالك تضربه باللي في رجلك ولا تعلم ان هو بقى انا اللي بتكلم على لسانه عشان اوصل لك رسالة ناسي وناسي الترنيمة اللي اتقالت وناسي الجزء اللي في, في, في الصلاة لما خبطت بيها على باب قلبك وفكرك وناسي المعاملة الفلانية وناسي يدي لما انقذتك من الحتة الفلانية وناسي العار اللي كان عليك وانا انقذتك وسترتك وناسي التجربة اللي انت كنت واقع فيها وانا شددتك ناسي ناسي ناسي ده كله وابتدي ربنا يجيب شريط عن قرعاته على باب القلب والانسان لا يملك الا ان يبكي لانه ما كانش ملاحظ ان دي قرعات الله من احساناته ده ربنا من محبته بعد ما بيزهق من الواحد من القرعات اللطيفة بالوعظ والترنيم والآيات والكتاب يبتدي يشتغل ايه قرعات جامدة تمام زي انت لما تروح تزور حد فبالذوق كده بتعمل ايه خبط خفيف كده محدش يرد تتقلها شوية الله نايمين الجماعة دول ولا قدام التلفزيون ولا في ايه اللي مش سامعين ليه تتقلها شوية اكتر طب والله ده ما فيش حد طب لا بقى لما نشوف الحكاية دي اقفها ايه وطخ طخ طخ على الباب ايه صح الناس اللي جوه دول ولا نشوف هم موجودين ولا مش موجودين يعني الاول في قراعات خفيفة وبعد كده قراعات ايه عنيفة في في الاول قراعات لطيفة وبعد كده تبقى قراعات ايه مخيفة وده اللي بيعمله ربنا فمرة من المرات كان في ملك من الملوك الملك ده مش كان شرير بس لا كان متفنن انه يخلي الشعب بتاعه يعيش في الشر والخطية تفنن ضل واضل شعبه فيقول الكتاب كده انه تكلم الرب الى منسة كان بسلامته اسمه منسة الملك تكلم الرب الى منسة وشعبه فلم يصغوا مش عايزين يسمعوا مرارا وتكرارا على ايدي الانبياء مفيش فايدة ربنا من محبته تعرفوا عمل ايه جاب ملك بتاع اشور ملك بقى ما بيعرفش ربنا بس دول برضو تحت ايد ربنا الات تأديب قال له روح الى اسرائيل وامسك الملك منسى ده سيكو شديد اقبضه واعمل ايه وخد حديدة في ايدك من اللي بيحطوها في التران في مناخيرهم شناف وحط له الحديده ديت في مناخيره كده زي التران اللي بتنطح وامسكها بسلسله وايده ايديه ورجليه بالثلاثه وخده وياك الى اشور مملكتك وحطه في السجن وذله وفعلا الراجل جه ومسك منسى الملك ربطه بالسلاسل ايده وحط له الحديده اللي في مناخيره وشده زي الطور وراح اشور وحطه في السجن فلما الملك منسى يقول الكتاب كده اتضايق جدا يقول لك ولما تضايق جدا عمل ايه عرف ان الله حق طلب وجه الرب قال له خلاص يا رب انا ضعت خلاص لا مملكة ولا جاه انا عرفت ان انا غلطان طلب وجه الرب وتواضع امام الهه وبعدين خلص الخبطات الشديدة جابت نتيجة الراجل ابتدى يصحى ويتوب تواضع وطلب وجه الرب فسمع الرب طلبته وعمل ايه وحنين ربنا حنين ورده الى مملكته وفعلا الراجل كانت توبته حقيقية ولما رجع الى المملكة ابتدى يبني للرب معابد وابتدى ينادي ويبشر بكلمة ربنا نفعت وياه يا جماعة احنا مش عايزين نخلي ربنا يضطر ان هو يتعامل معانا بالايه بالشدة ربنا رقيق ويحب يتعامل بالرقة بيخبط على باب القلب بمنتهى اللطف والرقة لكن ان ما سمعناش من شدة حبه راح يعمل ايه يشتغل على الشديد طب ليه نخلي ربنا يشتغل معانا شديد يا جماعة ما من البداية كده نسلم لربنا ونفتح القلب ليه يقول انا واقف على الباب واقرع ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي يا ريت ربنا الليلة يفتح قلوبنا زي ما فتح قلب ليد يا بائعة الارجوان وتحولت الى انسانة اخرى اسألك يا ربنا يسوع المسيح ايها المبادر بالحب الالهي من اجل الفداء ومصالحة الاعداء وقرعات اللقاء المجيد وياك انك يا رب ما تسمحش لاي نفس ماثلة قدامك ان تخرج من امامك كما دخلت لكن ضع يدك في يد كل انسان وافتح كل قلب لتدخل الى الاعماق ولتسكن هناك ولتغير حياتنا لتصير ملكا ليك لك كل مجد وعظمه من الان والى الابد امين